بسم الله الرحمن الرحيم
يا فاطمة اسمع نصائح جميلة دور على زوجة صالحة وأصيلة خلي بالك خلي بالك انت لازم تخلي بالك وانت قاعد من كل صغيره وكبير عشان تكتشف البيت انتبه ابوها ده هيبقى خال اولادك وابوها ده جد اولادك وامها دي جدة اولادك واختها دي خالة اولادك لازم تحرف العين تحرف العين نصائح للخاطب ها عايز يتزوج شروطك ايه يا عم الشيخ الدين أهم شيء الدين الدين وايه كمان وايه كمان يعني ما فيش مانع برضه إنها تكون جميلة شوية عشان يعني الواحد برضه يقدر يعني يغض بصره الواحد برضه يعني
حصلت الواحد كتير كتير من الشباب عايز زوج روح للاخت فلان ما شاء الله لا قوه الا بالله صوامه صوامه صوامه تاليه للقران مين مفيش بعد كده يروح ويرجع أصلها يعني قلبي ما انشرحش ليه أصلها سامغة شوية انت مش قلت عايز الدين ادي الدين اهو يبقى في الحاله دي نحن اصحاب اهواء يا عم يلا كلها كم سنه وتموت انت وهي وربنا يصلحها لك في الجنه نصائح للخاطب عارف لما تتزوج بنت الاصول اللي اصلها طيعت هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لابوها تقول له بنتك عملت كذا يقول اعوذ بالله ليه يا بنت احنا ربناك على كده انت شفتي امك عملت كده جدتك عمرها عملت كده ويوم يضربها ادبها قدامك يقول لك معلش يا ابني حقك عليا راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت نصائح للخاطب لما تيجي تدور على امرأة تتزوجها تبحث عن بنت الأصول الولود الولود ازاي تعرف انها ولود ان يبقى امهاتها مشهورات بكثرة الولد نصائح للخاطب لما تروح البيت تخطب انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم ما تبقاش كل عينك انك باصص لها عايز تشوف عينيها لونها ايه تخينه ولا رفيعه كل همك على عينيها لا لا انتبه ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا مرتب ولا لا احترام انتبه المقابله فيها ود ولا لا خلي بالك انتبه الكرم الحاجات اللي دخلت لك المعلقه مصديه الصينيه محرفه خلي بالك انتبه الكوبايه مدلدقه لازم تخلي بالك لان هي دي اللي هتروح فيك الصفات دي اللي هتروح فيك خلي بالك خلي بالك نصائح للخاطب اختها تشيل الستاره كده وتبص عليك خلي بالك انتبه لما اخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه ولد ولد ولد امشي اطلع بره امشي اطلع بره يبقى هتتجوز راجل
الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم نصائح للخاطب نصائح من سماحة الشيخ الوالد محمد حسين يعقوب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد رضيت عنا أجمعين والسامعين أنت أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أحبتي في الله ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وقد ذكرت أنني سأبدأ كل درس من دروس السيرة بخلق من أخلاقه نحييه صلى الله عليه وآله وسلم والخلق الذي نريد الإشارة إليه الليلة رد السيئة بالحسنة والمكافأة على الهدية بأكثر منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس وأحلم الناس وأصبر الناس أصل عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام وكان إذا آذاه إنسان رد سيئته بحسنة والشواهد في ذلك كثيرة لهذا الخلق المفقود في عصرنا وللأسف حتى في تربية أولادنا فإننا نعلم أطفالنا ولعلنا نحن ربينا منذ صغرنا أن ابنك يجيب حقه بدراعه اللي يضربك يضربه واللي يعضك عضه ما تبقاش هفية اللي ما تقدرش عليها الطوبة وبصحه صح آه هذه ليست أخلاق المسلمين ولا أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أبدا لم يكن هذا خلقه إن اللي يضربك يضربه أبدا وإنما كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفوا حسن الخلق فقالوا كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى هذا حسن الخلق كف الأذى لا تؤذي أحدا وبذل الندى إكرام الناس وإعطاؤهم واحتمال الأذى وإذا أذيت فاحتمل فتحتمل الأذى وتبذل الندى هذه كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقد يقول بعضكم ده الإنسان النهارده لو واحد ضربه وسكت هيركبوه هيستهيفوه هيفكروا ان هو هفية هيأذوه هيتبعوه انا اقول الله اصدق وقد قال ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم قل لي لا انت ما تعرفش الناس في الزمن ده اقول لك الله بهم أعلم تقول لي لا أصلك ما تعرفش ده حصل مني مرة واحد شتمني قلت له جزاك الله خيرا راح ضربني على دماغي قلت له جزاك الله خيرا قلع الجزمة وجري ورايا ساعة ما طلعت المطوة جري أقول لك أصله لما شتمك الأولى وقلت له جزاك الله خيرا كانت نيتك إيه هي دي القضية ما هي لو نيتك أنك تريد رضا الله أنك تنتظر وعد الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تقول يا رب أنا دفعت بالتي هي أحسن فاجعله وليا حميما لو نيتك كده الله سيسخره لك لكن انت كانت نيتك انك تمام من عن قدام الناس ان انت احسن منه تقول له اصل انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا ارد عليك مش كده فلما كانت نيتك فاسدة سلط عليك واتاك وامتدت عداوته لك لكن لو صلحت نيتك انك تتركه لله للينه الله وذلله لك لازم لازم يحصل هذا كلام الله ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما ظلم عبد ظلامة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا انتوا عارفين الحديث ده حديث صحيح مسلم قال رسول الله انتوا تصلوا على النبي بقى ولا تروحوا ولا تروحوا بالصلاة على النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أقسم عليها ثلاثة ايه مين اللي بيقسم الصادق المصدوق محمد بيقسم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر حديث خطير صح بس تاني تدفع كم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا والله بحبكم في الله ربنا يحبنا ويحبكم اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد أحببتنا يا رب حبنا يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليها ما نقص مال من صدقة اوعى تفكر لما يكون في جيبك عشرة جنيه تتصدق بخمسة انها بقت خمسة لا ده هي هي عشرة لان الخمسة فيها بركة خمسين من الملك العليم قول لي طب ازاي افهمها دي بقى فهمها لي دي افهمها لك ببساطة رجعت لقيت ابنك دماغه سخنه ممكن جري على الدكتور كشف خمسة جنيه وعلاج عشرين جنيه ادي كم خمسة وعشرين جنيه تاني يوم ما جابش نتيجة العلاج جري على دكتور تاني يعمل له تحليل بعشرين وكشف خمسة ادي خمسين جنيه وكمان علاج بخمسين مية جنيه يوم تالت يتحجز في المستشفى في الحميات ثلاث ايام تصرف فيهم مية جنيه ممكن ببركة الله لأن الرسول قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة لو انت تصدقت بخمسة جنيه حبيت أسبرين ربنا يشفيه بل ومعلقة عسل بعد الفجر ودش تذهب الحمى ببركة الله وتبقى وفرت كم معرفش بقى وفرت صحة الواد ببركة الصدقة ما نقص مال من صدقة وأنا أشهد لله أن حديث داووا مرضاكم بالصدقة مجرب جرب بدل ما توديه للدكتور تصدق بخمسة جنيه على فقراء وقد ادعي له ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات قل لي الواد صغير ما يعرفش يقول حط انت ايدك على قرطه وهو مريض سخن وقول له بسم الله بسم الله بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات ايه ها؟ أعيذك بعزة الله وقدرته من من شر ما تجد وتحاذر جرب حط ايدك على بطن الطفل اللي عنده اسهال وقولها تبقى اخر مرة يسهل فيه ان شاء الله باذن الله باليقين في الله وما بقولكش جرب الله لا يجرب باليقين يعطيك شايف ما نقص مال ها من صدقة وما ظلم عبد ظلامه فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا شوف احنا محتاجين يبقى عندنا يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين شوف الصفتين ايه أذلة كنت في مرة في درس من الدروس بقول ان المرأة لازم تذل لزوجها بعتت واحدة 13 ورقة فلوس كاب ازاي وربنا بيقول العزة لله وللمؤمنين المرأة تذل لزوجها سبحان الله ما هو اللي قال العزة لله وللمؤمنين قال أذلة على المؤمنين دي المشكلة النهاردة إن إحنا مش أذلة على المؤمنين صح واحد معدي قام داس على كتفك أو ركبته جت في ظهرك تشد كده، حاسب أنت آه. طب ليه كده فين أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين تبقى ذليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن كالجمل الأنف إذا قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ لين هين هاش باش طيب هادئ لا يرد السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح ويحسن شوف كان المأمون أو أحد الخلفاء تصب عليه جاريته من إناء عارفين الأبريق النحاس بتاع زمان صب عليه فسقط الأبريق من يدها فشج رأسه فتح له دماغه فنظر غضبا فقالت والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت عافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله هؤلاء هم الوقافون مع كتاب الله لكن لما تيجي تقول له أذلة على المؤمنين لك مش دول مش دول يا عم لا بالعكس لما أقول لك أذلة على المؤمنين تقول إيه سمعا وطاعة زللت زللت ودي اللي نفرت كتير قوي من الناس من السنية انك مع السني اللي زيك هادي قوي ومؤدب ولين ومع حليق ايه في ايه لا ده مش مسلم يا ابني مش مسلم وقد يكون افضل منك قد تكون لا مش كده قوي يعني قصدي برضه الظاهر بيدل على على الباطن فمش كله كده احسن من كده يعني لكن اصل واحد حليف بيقول لي ايوه ايوه نعم مش قوي يعني بس انا بقول قد يكون هناك انسان فعلا حليف وافضل من 100 واحد ملتحي قد يكون قد يكون لهذا الملتحي ذنوب اكبر من الاخرين قد يكون وارد التقوى فين ها هنا لكن لو كان الحليف ده تقي كان رباها خلي بالك ما انت تقول اللي ليك واللي عليك برضه ايوه اللهم صل على النبي محمد والله بحبكم في الله الشاهد يا شباب أذلة على المؤمنين لازم الذلة واحد يقول يا عم الشيخ بتزيد عصبيتهم عارف كان الخليفة المأمون يضرب به المثل في الحلم والصبر ففي مرة كان عنده جماعة من إخوانه يتدارسون العلم فنادى يا غلام عايز حاجة ساقعة مثلا يا غلام مفيش حد بيرد يا غلام مفيش حد بيرد يا غلام فجاء الغلام وهو يرفع يديه يا غلام يا غلام يا غلام أليس للغلام أن يأكل ويشرب فأطرق المأمون وقال سبحان الله إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه إذا حسنت أخلاق الرجل ساءت أخلاق خدمه وإذا ساءت أخلاقه حسنت أخلاق خدمه ونحن لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق القدم صح كده؟ وصلت دي ولا لا آه لك ما أقدرش أنا أفسد أخلاقي عشان الناس تعاملني كويس ما هو الناس النهاردة لو وريتهم العين الحمراء ي- يسام- يمشي معاك زي الألف لكن طول ما أنت طيب بيتنطط عليك ماشي مش مشكلة مش مشكلة ما اقدرش اسيء اخلاقي لتحسن اخلاق الناس اخلاق الناس ما اقدرش ما تجيش ما, ما, ما ينفعش ديني لا يسمح لي المروءة لا تأذن والوفاء لا يأذن والأخلاق لا تأذن والتقوى لا تأذن والدين لا يأذن ما ينفعش أن تسوى أخلاقنا طولنا احنا النهاردة في موضوع الأخلاق لكن موضوع مهم جدا أنا عايز الأسبوع ده من الخميس للخميس الجاي إن شاء الله لا واللي بعده كمان واللي بعده كمان لحد ما نتقابل إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله عز وجل نستعمل حسن الخلق مع الخلق نقيم صرح الأخوة هتيجي في خطبة الجمعة هنا بقى إن شاء الله بإذن الله إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله في الجمعة الثالثة نتكلم عن تعميق وصر الأخوة أو إقامة صرح الأخوة فسأقول لك احفظ الجملة دي لحد ما أجي واكتبوها لنا يافطة هنا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أول تاني تدفع كم اللهم صل على نبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قلب الأخوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا أنت مين أنت إيه أنا عبد الله مش هبوظ الخطبة بقى وأقولها لكم كلها دلوقتي لكن شوف الآية قال الله جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله آية آية لو أحدنا نتأمل فيها سنة نطلع منها فوائد دعا إلى الله شيخ داعيه وعمل صالحا تقي مؤمن عالم عامل وبعد كده ما شافش نفسه قال إنني ها من المسلمين إنني إيه انتوا واخدين بالكم ولا مش معايا من المسلمين إنما أنا رجل من عرض المسلمين مسلم من المسلمين ما شافش نفسه هذا أفضل خلق الله علم وعمل ولم يرى نفسه نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا نعود إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم برأي الأغنام ثم اشتغل برعي الإبل صلى الله عليه وسلم ثم اشتغل بالتجارة وفي ذلك دليل على أنك لا تحتقر مهنة ما دامت حلالا لا تحتقر مهنة ما دامت حلالا اشتغل سباك لبان جزار عجلاتي اي حاجة اي شغلانة اشتغل طالما انك بتشتغل شغلانة ايه حلال واتقنها كان الرسول ما صلي عليه قال من ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه أت- اتقن عملك كان يتقن عمله في الرعي ويتقن عمله في التجارة عمل بالتجارة وكان في التجارة لا يماري لا يداري ولا يماري هي الحتة دي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت وكان يحضر أسواق أهل الجاهلية كسوق عق- عكاظ وراء قس ابن ساعدة على جمله الأحمر وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يتاجر بأموال قريش كان ممن تاجر بأموالهم خديجة بنت خويلد قرشية استأجرته سفرتين إلى جرس كل سفرة بقلوص كانت امرأة ذات مال قبل ما ندخل في قضية زواجه صلى الله عليه وسلم لابد أن نقف مع أخلاقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث من أحسن الناس خلقا أمين صادق حتى لقب فيهم بالأمين لم يجربوا عليه كذبا قط حتى كان قسم بعض قريش يقول والله ما يكذب محمد كانوا عارفين ان الرسول ايه صادق ودي اهم صفات المسلم الايه الصدق اه لو ان الصدق في زماننا بقى عزيز نادر أما تلاقي واحد صادق في كل أحواله صادق في كل وعوده صادق في كل آرائه صادق في كل أفكاره صادق في كل مشورة يشير بها صادق في كل تعاملاته نادر نادر فعلا لما تجد إنسان صادق الكذب النهاردة ربنا يستر ربنا يخرجنا منها سالمين اللهم اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا شباب من علامات الساعة أن يفشو الكذب دي من علامات الساعة إن يبقى الكذب كتير ويبقى الأصل الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويتكلم الرويبضة قيل ومن الرويبضة قال الأمرء التافه يتكلم في أمر العام مصيبة الصادقين النهاردة إنهم مش لاقيين رواج للصدق لما تقول الحق ما يمشيش والكذابين هم اللي ماشيين اليومين دول ولكن الموحدين الصادقين اللهم اجعلنا منهم يصدقون وإن كذبهم الناس يصدقون وإن كذبهم الناس أهل مكة كانوا عارفين إن النبي صادق ولا لا ومتأكدين بدليل قول الله عز وجل فإنهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب كانوا يقولون والله إننا نعلم أن مسيلمة كذاب وأن محمدا صادق ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر قبلية عصبية التعصب أعمى أعمى وعشان كده يا شباب اوعوا تتعصبوا لشيخ ولا الاسم ولا العنوان ولا الفكر لا وإنما خذ الإسلام بشموله وخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان تعصب ممقوت فنحن لا نتعصب إلا لله ولرسوله هذا بقى التعصب واجب لقال الله قال قال رسول الله هنا نمسك فيهم بإيدينا واسناننا ما نسيبش يقول لك متعصبين آه لله ورسوله واجب علينا وعلى اللي خلفونا نتعصب لله ورسوله صح ولا لا ايوه واحنا لينا غيرهم هو ده اللي يوصلنا الجنة لكن للشيخ فلان الشيخ فلان بشر ممكن يصيب ويخطئ ولا لا للدعوة الفلانية ما الدعوة دي فيها الخير والشر بشر منهج بشري للاسم الفلاني للراية الفلانية لا نأخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان ولو كان الشيطان عارف الشيطان لو جاب الحق ناخده منه دليلك ايه حديث ابي هريره لما كان بيسرق الشيطان منه وجاله في ليله مسكه قال له مش هسيبك خلاص وقعت في ايدي قال له طب سيبني واعلمك حاجه قال له اه قال له اذا اويت مضجعك فاقرا ايه الكرسي لا يقربك في ليلتك شيطان ده مين اللي نصحه ابليس الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب وبقت سنة بقت ايه لو ان اللي قالها اصلا الشيطان لكن لما الرسول اقرها بقت بقت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل اللي لما تيجي تنام تقرأ آية الكرسي الشياطين الشياطين ما تقرب لكش الشاهد يا شباب الصدق أساس في الدعوة فاوعى بيتك يجربوا عليك إنك كذبت مرة ومفيش حاجة بقى اسمها كذب أبيض وكذب أسود دي كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة كله كذب بعض الناس منا بيتوسع في المعاريض شوية يعني جاي الدرس يقول رايح عند واحد رايح عند واحد صاحبي ممكن مرة بقى خارج يتفسح يقول رايح عند واحد صاحبي يوم ربنا يكشفه يتصلوا عند صاحبه ما يلاقوهوش يا كذاب وعامل لي فيها سني وتبقى فضيحة مش كده آه فيسيء ما تتوسعش في المعارض لأن أهلك ما يعرفوش كده المهم إن النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان صادقا كان أصدق الناس وكان معروفا في الناس بالصدق حتى قال بعضهم والله ما يكذب محمد كان يتصف بالصدق والأمانة والعفاف يقولون محمد صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها كان عنده عفة عالية أوي ما يرفعش عينه في امرأة ما فيش عنده إثارة شهوة ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم وفي الحلال بحت رجل لكن عفيف عن أعراض المسلمين عن أعراض الناس وأموالهم لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى خيرا سارع فيه حتى ولو كان في الجاهلية في الجاهلية تحالفت بطون قريش على نصرة المظلوم حتى يأخذوا حقه أو يموتوا دونه وأن ترد الفضول على أهلها دخلت فيه قبائل بنو عبد الشمس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف ثم خرجوا منه كان ذلك الحلف حلف كبير بين قريش كلهم قاعدين في بيت في دار عبد الله بن جدعان سموه حلف المطيبين حلف ليه المطيبين المطيبين اللي هم هاشم وأمية وزهرة ومخزوم مطيبين قعدوا واتفقوا على ان لما يكون في واحد مظلوم احنا معاه كلنا لما نجيب له هاو او نقاتل لما نموت كان اعمام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلهم شاهدين ابو طالب والعباس والحمزة وغيرهم كلهم شاهدين والرسول حضر معاهم وبايح معاهم ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم يعني كان واحد مستفيد منه بقى واقعية مش ملتزم وكانوا عاملين في في ال- في, في الشغل عندهم مش صندوق الزمالة بقى اللي بيحطوا الفلوس في البنك لا كان على أيامنا زمان صندوق صغير كده عند المدير في الخزنة مدير المدرسة في الخزنة مدير المدرسة صح كنت مدرس زمان يعني في الشاهد اه وكل شهر كل واحد يدفع 2 جنيه لو واحد زوجته ولدت نطلع اللي في الصندوق ويبقى رزق خد واحد وقع رجله اتكسرت خد واحد مريض واتحجز في المستشفى خد لما يجي الواحد يلتزم يقول لا لا لا لا لا, لا. انا بقى لا هدفع ولا عايز لا ليه ادام في حاجه كنت بتعملها بجاهليتك خير ينبغي انك انت بعد الالتزام ت- ايه تستمر على الخير تبطل ليه تبطل ليه ينبغي ان تستمر في الخير فلذلك النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم حضر حلف المطيبين ده قلنا كان الحلف ده بيقول ايه ان ينتصروا للمظلوم حتى ياتوا له بحقه او يموتوا دونه بعد الرسالة بيقول أنا لا أنكث هذا الح... هذا العهد هذا الحلف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت لو النهاردة عملوا الحلف ده أروح تحالفوا أن ترد الفضول على أهلها وألا, ي... وألا يظلم ظالم مظلوما كان أيضا رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ما كنتش تقرأ ولا بتكتب فكان لا يقرأ ولا يكتب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان يصل الرحم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويقري الضيف ويحمل الكلب ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الدهر وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينتقي أصحابه في الجاهلية فكان نديمه في الجاهلية أبو بكر سبحان الله كان صاحبه في الجاهلية وفي الإسلام وكان أحب رجل في الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام في الجاهلية وكان حكيم بن حزام أيضا يحب رسول الله حبا جما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب الناس سبها وسمتا ودلا ومشيا في خطوته بإبراهيم الخليل عليه السلام تعالوا ليتوقف مع زواجه صلى الله عليه وآله وسلم من خديجة بنت خويلد لنتعلم استكرت أخت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريكه فلما قضوا السفر بقي لهم عليها شيء فجعل شريكه يأتيهم يتقاضاهم ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب أنت فإني أستحيي الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم خلق خرج في تجارة لأخت خديجة بنت خويل فلما رجعوا من السفر اتحسبوا ففضل للرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وشريكه عندهم 200 جنيه فكان صاحبه يقول له تعال نطالبهم بالفلوس اللي لينا يا عم الرسول يقول له لا روح انت انا استحي فكان يأتي فسألوه مرة قالوا اين محمد لماذا لا يجيء معك فقال لهم قلت له فزعم أنه يستحي فذكرت ذلك لأختها خديجة فقالت ما رأيت رجلا قط أشد حياء ولا أعف ولا آمن ولا أصدق من محمد صلى الله عليه وسلم فوقع في نفس أختها خديجة خلي بالك خلي بالك خلي بالك وخلي بالك خلي بالك ما تجيش قدام مراتك وتقول لها أما فلان صاحبي ده يا سلام مفيش بعد كده غاية في الأدب والطيبة محترم جدا شايلني شيل مراتك تحبه آه القلوب ضعيفة والفتنة خطافة القلوب ضعيفة والفتنة ايه خطافة هي شايفاك قاسي وغليظ وبالبنية وبالشلوت وبتقول لها عن واحد طيب وهادي ومؤدب تميل إليه ولا ما تميلش آه وخلي بالك لما تقولي له أما فلانة صاحبتي دي مفيش اتنين في الدنيا زيها ها وتحاولي تحكي له دي عملت كذا أو تقولي ده شكلها كذا يحبها يتلصص ان يشوفها يكرهك عشانها هذا هو الدين يا شباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها نهى فلذلك ينبغي أن تتقي الله وأن تتقي المرأة الله فلا يتكلم النساء عن الرجال ولا تتكلم النساء لا يتكلم النساء عن النساء أمام الرجال ولا يتكلم الرجال عن الرجال أمام النساء ونسأل الله لنا ولكم العافية انظر كيف أنه لما ذكرت أخت خديجة لما ذكرت أخت خديجة صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعجبت به خديجة فبعثت إليه فقالت ائت ائت أبي فاخطبني إليه سبحان الملك شوف يا أخي الناس النظيفة نظيفة والناس المحترمة محترمة مش بعتيت له تعالى نتفاهم لا قالت له ايه ائت أبي فاخطبني إليه يا اللي بتقول لي اقعد معاها الاول واتمشى معاها وبعدين نعرفها وبعدين نتجوز ادخل كده على مسامبي لازم نتعرف الاول لا قال الله وقت البيوت من ابوابها باب الزواج الولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هديه لاصحاب الزواج العرف اصحاب الزواج السري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية فهي زانية ولو كانت سيب يعني مطلقة أو أرملة برضو لازم أبوها قل لي أبوها ميت أبوها ميت أخوها ملهاش إخوات كلهم بنات عمها مسافر مسافر يا عم الشيخ جدها مات ابنها وبعدين لازم تعمل لنا فضيحه يا عم الشيخ اه لازم شرط الزواج الإشهار شرط الزواج إيه؟ إن كل الدنيا تعرف إن فلان زوج فلانة شرط الزواج ولي وإشهار ومهر غير كده يبقى النكاح باطل باطل باطل بعثت إليه أنيت أبي فاخطبني إليه قد تتجرأ بعض النساء في هذا العصر وتعمل كده وهذا على خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن البكر وإذنها صماتها وإذنها إيه؟ صماتها فدل على أن البكر المؤمنة لا تتكلم ليست بجريئة ليست بجريئة تقول لك طب ما في الإسلام عمر بن الخطاب خب- خطب لبنته آه، عمر اللي خطب لبنته مش بنته اللي راحت خطبت الرجالة اتق الله بقت أمر مشهور وعيب لا مش عيب لا يجوز لا يجوز لا يجوز أبدا أن تعرض امرأة نفسها على رجل وإلا فإنها ترخص نفسها وتطمعه فيها فلتتق الله أبدا وإنما إن كان ولا بد يأتي العرض من خارج خلي بالك خلي بالك انت لازم تخلي بالك وانت قاعد من كل صغيرة وكبير عشان تكتشف البيت انتبه ابوها ده هيبقى خال اولادك وابوها ده جد اولادك وامها دي جدة اولادك واختها دي خالة اولادك لازم لازم تحرف العين تحرف العين نصائح للخاطب ها عايز يتزوج شروطك ايه يا عم الشيخ الدين أهم شيء الدين الدين وايه كمان وايه كمان يعني مفيش مانع برضه انها تكون جميلة شوية عشان يعني الواحد برضه يقدر يعني يغض بصره الواحد برضه يعني
حصلت الوقت كتير كتير من الشباب عايز زوج روح للاخت فلان ما شاء الله لا قوه الا بالله صوامه صوامه صوامه تاليه للقران مين مفيش بعد كده يروح ويرجع اصل يعني قلبي ما انشرحش ليه لها سامغة شوية انت مش قلت عايز الدين ادي الدين اهو. يبقى في الحالة دي نحن اصحاب اهواء يا عم يلا كلها كم سنة وتموت انت وهي وربنا يصلحها لك في الجنة نصائح للخاطب عارف لما تتزوج بنت الاصول اللي اصلها طيب هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لابوها تقول له بنتك عملت كذا يقول اعوذ بالله ليه يا بنت احنا ربناك على كده انت شفت امك عملت كده جدتك عمرها عملت كده ويوم يضربها يقدمها قدامك يقول لك معلش يا ابني حقك عليا راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت نصائح للخاطب لما تيجي تدور على امرأة تتزوجها تبحث عن بنت الأصول الولود الولود ازاي تعرف انها ولود ان يبقى امهاتها مشهورات بكثرة الولد نصائح للخاطب لما تروح البيت تخطب انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم ما تبقاش كل عينك انك باصص لها عايز تشوفها عينيها لونها ايه تخينه ولا رفيعه كل همك على عينيها لا لا انتبه ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا مرتب ولا لا احترام انتبه المقابله فيها ود ولا لا خلي بالك انتبه الكرم الحاجات اللي دخلت لك المعلقه مصديه الصينيه محرفه خلي بالك انتبه الكوبايه مدلدقه لازم تخلي بالك لان هي دي اللي هتروح فيك الصفات دي اللي هتروح فيك خلي بالك خلي بالك نصائح للخاطب اختها تشيل الستاره كده وتبص عليك خلي بالك انتبه لما اخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه ولد ولد ولد امشي اطلع بره امشي اطلع بره يبقى هتتجوز راجل
الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم نصائح للخاطب نصائح من سماحة الشيخ الوالد محمد حسين أنها اختارت الطيب قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير مشكلة مشكلة إن الشاب النهاردة يتهم بالفقر وهو معاه ألف جنيه معاه ألف جنيه ويبقى فقير كيف هذا ليس بعائل امتى يبقى فقير لما نطلب منه أوضة نوم بلا كار آه بلا كار وأنترين ومطبخ وشقة مش عارف إيه وستاير ونجف وسجاد ليه ليه وماخر 5000 عشان يدي المأذون 500 جنيه من ايه ليه هذا اسمه العضل عضل الولي ظلم لذلك أنا أقول وأرجو ألا آثم والله أن كل رجل عنده ابنته أو أخته كون امرأة هو وليها جاءها كفؤها يرضى خلقه ودينه فرده ولم يزوجه أو أعضله في المال فهو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا طبعا الشاب اللي ما اتجوزش ده يعمل ايه يزني المرأة لها شهوة زي ما الرجل له شهوة بل أقول إن بنتك مش شرط الشهوة كل امرأة نفسها يكون لها بيت العلماء يقولوا أن المرأة تحتاج إلى رجل تقلق عليه محتاجة زوج تخدمه محتاجة أولاد محتاجة بيت تكون هي سيدة البيت مش قضية شهوة بس قلت ليه انت وانا عارفها ما هي كويسة كده لا ما تعرفهاش ومش كويسة كده خالص ساعة ما يجي لك من ترضى خلقه ودينه وايه زوجه قول لي يا عم الشيخ ما معاش اقول لك عنده شقة اوضة وصالة جوزه على حصيرة ومرتبة جوزه جوزه وساعده عنده شقة اوضة وصالة اوضة وحمام من غير صالة زوجه ما معهوش يجيب حصيرة هات له انت الحصيرة ما معهوش مقدم الشقة دي اتفق له مقدم الشقة وجوز وزوج بنتك زوج بنتك ما تعضلهاش عشان ما تجيش بعد كده تتعلق في رقبتك يوم القيامة وتقول يا رب خذ لي حقي منه لا تعضل ابنتك لا تظلمها لا تؤذيها لا تضيعها كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وزي ما بنقول للزوجة لأهل الزوجة ما تشرطوش بنقول للشاب اللي عايز يتزوج ما تشرطش طويلة قصيرة ما تفرقش سمرة بيضة مش مهم تخينة رفيعة يا عم يلا كلها كم سنة وتموت انت وهي وربنا يصلحها لك في الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ربنا سبحانه وتعالى هيصنعها لك من جديد زي ما انت عايز واحسن أصبر بامرأة دميمة حتى تصل إلى الجنة القضية لما نيجي نتزوج لله يا شباب ما بتفرقش بقى هي شكلها ايه ولا معاها ايه مش موضوعنا هي عندها دين ولا لا تظفر ها بذات الدين يجي الشيخ احمد يتجوز النهاردة ربنا يهديه الشيخ احمد ده والله ويهدي المسلمين والمسلمات ها عايز يتزوج شروطك ايه يا عم الشيخ يقول الدين المهم انها تكون ايه ذات دين وايه كمان يعني ما فيش مانع انها تكون جميلة شوية عشان تخلي الواحد يقدر ي- يغض بصره برضه آه حصلت الوقعة دي كتير كتير من الشباب اي زوج روح للأخت فلانة ما شاء الله لا قوة إلا بالله صوامة قوامة تالية للقرآن دين مفيش بعد كده يروح ويرجع لا اصلا انا م- قلبي ما انشرحش ليه اصلا سمرة شوية انت مش قلت عايز الدين ادي الدين اهو يبقى في الحالة دي نحن اصحاب اهواء ولسنا اصحاب ديانة لو اهل ديانة اخد دي واقول يا رب دي لك لاجلك ابتغي بها رضاك فادخلني بها الجنه تدخل بها الجنة وانتهت القضية لما في الجنة بقى هتبقى سمرة هتبقى بيضة هتبقى تخينة هتبقى رفيعة لا لا هتبقى حاجة ما تتوصفش ما اتشافتش قبل كده ما لا عين ها رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بس قل لي والنسوان كمان آه بس اصبر لحد ما توصل لحد الجنة لكن المشكلة ان احنا ما بنصبرش يبقى في المرأة إذا أردنا أن نزوجها نختار رجل إيه؟ ذو دين وإذا أردنا أن نزوج الرجل نختار امرأة ذات ذات دين فيكون مع الدين إذا كان مع الدين الأصل الطيب والمعدن الطاهر رأيت العجائب سبحان الله خديجة بنت خويلد كانت من معدن طيب زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين بقى مقصلة بنت ناس والنبي محمد ما صلى عليه كذلك الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد الناس معادن تجد الناس ايه معادن كمعادن الذهب والفضة تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا الشاهد الأولاني الناس معادن معادن زي معادن الذهب والفضة والموضوع ده اتكلمنا عنه في الأول لما اتكلمنا عن نسب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فلما تروح تتزوج دور على واحدة بنت ناس يعني أصولها محترمة معروفة بنت مين ابن مين ابن مين الناس دول عيلة مشهور عنها ان دي عيلة طيبة عيلة محترمة عارف لما تتزوج بنت الأصول اللي أصلها طيب مش شرط اللي أصله طيب ده اللي هو أبوها ده يعني يبقى ملتحي مش شرط مش شرط مش شرط خالص عشان كده الرسول قال ايه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا ايه فقهوا هم مش خيارنا في الإسلام لكن هم خيارنا في الجاهلية الناس الأصول الطيبة دي أصلهم طيب ساعة هي ما تيجي تغلط فيك وتاخدها وتروح لأبوها تقول له بنتك عملت كذا يقول أعوذ بالله ليه يا بنتي احنا ربناك على كده انت شفت امك عملت كده جدتك عمرها عملت كده ويقوم يضربها ويأدبها قدامك ويقول لك معلش يا ابني حقك عليا راسك ابوسها ويوصلها لك لحد البيت وامها تفضل تسترضيك تقول لك يا ابني والله احنا مكسوفين منك احنا مش عارفين نقول ايه ما نعرفش جابت الكلام ده منين بس انت برضه اللي غلطان انت ادبها ربيها لكن لما تبقى بقى من بيت تعبان وتروح تشتكي يا ويلك ابوها يقول لك طب وايه يعني طب وفيها ايه يا عم انت مش هديتها كده ليه وما تقول لها عودي ما تروحيش معاه ما يتربى عودي وانا جوزك سيد سيد اه وهنا نقول انت اللي جبته لنفسك لانك ما تزوجتش من بيت محترم لما تتزوج من بيت الام هي اللي ممشيه الامور في البيت زوجتك في البيت عايزه اه عايزه تعمل بيتك زي بيت ابوها ابوها كان مؤدب بيسمع الكلام عايزاك انت كمان تبقى كده ما تقدرش البيت يخرب وتطلق ولما نيجي نقول لك طلقها تقول اه انا اكلت ايه اشرب عليه ميه اطلقها تاخد الفرش وخسرت 10000 جنيه ما ينفعش ما هو انت اللي غ... انت اللي غلطت وعشان كده لازم تدفع ثمن غلطك فلذلك لما تيجي تدور على امرأة تتزوجها تبحث عن بنت الأصول اثنين الدينة كريمة الأصل والعنصر الدينة اثنين ثلاثة الولود ازاي تعرف انها ولود ان يبقى أب... امهاتها مشهورات بكثرة الولد لما تروح تتزوج بنت من بيت في بنت وولد مفيش غيرهم امها قالت بس بنت وولد وخلاص البنت هتطلع تقول ايه بنت وولد وخلاص تقدرش تجيب اكتر من كده اه ولذلك اقول الرسول قال كده تزوجوا الودود تزوجوا الايه الودود الولود فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه نسينا كلمه او الودود دي بقى الشرط الرابع الودود الهادئه الحنون التي تحب بالصدق طب اعرفها ازاي عايزك لما تدخل البيت احنا كده رحنا بعيد ما هم المتجوزين دول مش مستفيدين حاجة ولا يمكن ربنا ي... يكرمك تاني ما احنا شاطرين في الكلام قوي صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم لما تروح البيت تخطب انا بقول بقى للناس الكبار اللي متجوزين عشان يقولوا لاولادهم ما تبقاش كل عينك انك باصص لها عايز تشوف عينيها لونها ايه تخينه ولا رفيعه كل همك على عينيها لا ده انا عايزك تلاحظ وانت داخل البيت ريحته نظيف ولا لا مرتب ولا لا الاحترام المقابلة مقابلة الأب ومقابلة الأم فيها ود ولا لا الكرم في الحاجات اللي دخلت لك المعلقة مصدية الصينية محرفة الكوباية مدلدقة لازم تخلي بالك لأن هي دي اللي هتروح بيتك الصفات دي اللي هتروح بيتك لازم تخلي بالك أختها بتشيل الستارة كده وت... وتبص عليك خلي بالك لما أخوها الصغير دخل جري هي عملت ايه ولد انت اطلع بره يبقى هتتجوز راجل ولا خدته كده على رجلها و- والولد نام واست- دي الودود لما مامتها نزلت لها من بره او خبطت على الباب نطت جري كده وفتحت وجريت ولا قامت بهدوء وخرجت وما سمعتش انت صوتها وهي بره هي دي الودود لما ابوها قال لها خلي كده مش عايز اكمل بقى انت لازم تخلي بالك وانت قاعد هناك من كل صغيرة وكبير عشان تكتشف البيت اخوها ده هيبقى خال اولادك وابوها ده جد اولادك وامها دي جدة اولادك واختها دي خالة اولادك لازم تحرف العيلة واحد يقول لك انا هتجوزها انا مالي ومال عيلتها لا انت بتتجوزها وبتتجوز عيلتها خلي بالك لو لو بيوتنا اتبنت على كده بيبان لو بيوتنا اتبنت على الصدق والاخلاص ده وكل واحد نقى اللي من توبه ساعتها هتبقى الامور سهله وتطلع بيوت نظيفه لما تزوج رسول الله ما صلي عليه خديجه بنت الاصول الودود لما رجع فقال زملوني زملوني قالت والله ها لا يخزيك الله ابدا لما ترجع البيت بتزفزف زي ما بيقولوا مش قادر تمسك نفسك تميل عليك مالك في ايه و- و- وتبكي وتبقى حنينة حنيتها دي اهم من كل حاجة صح ايوه مقابلتها دي اهم من كل حاجة ما جاش رسول الله ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول زميلوني زميلوني قالت له ما قلنا لك ما تروحش الجبل انت اللي روح لا وإنما قال والله يا لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم و و و وذكرت فيه صفات الخير قلت لا لا ربنا مش هيضيعك أبدا لما تقول لها أنا رحت عند الدكتور وقال لي الكلى تعبانة تقول لك لا ما تخافش أنت الحمد لله بتتصدق كتير أبدا والله عمر ربنا ما يمرضك فلعلها بصدقها الله يشفيك من أقسم على الله فأبر ممكن نعم فلذلك حين تتزوج الودود الولود فقد كسبت حسنة الدنيا أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب